مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين حول شاشات التلفزيون وشاشات الكمبيوتر في البالتوك ومواقع الإنترنت لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة من قناة الحياة الفضائية دعونا نرفع قلوبنا بطلبة إلى الله لكي يبارك جلستنا فتكون سبب بركة للكثيرين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من دعوتنا دعوه مقدسه بالمجد والفضيله اللتين بهما صيرتنا شركاء للطبيعه الالهيه هاربين من الفساد الذي في العالم بالتقوى نسالك رب بركه لجلستنا ولتتحدث انت الى كل مشاهد بكلمه الحياه لينال نعمة في هذا اليوم المبارك ولك كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين آمين آمين أيها الأحباء المشاهدين نتشرف اليوم بوجود أخونا عبد الفتاح محمد وهو من الأحباء العابرين من الظلمة إلى النور ومن سلطان إبليس إلى حرية مجد أولاد الله جميل مرحبا بك عزيزي أهلا بك أبو زكريا ونسمع آه، اختبار عبورك آمين باختصار كده لان قدامنا وقت آه، قصير قصير انا عارف اختبارك بياخد ساعات لكن آه، لو سمحت تلخصه لنا الحقيقة أنا من عائلة بسيطة في وسط الدلتا آه، اتربيت فيها لغاية ما كان سني 11 سنة رحت الكتاب فترة قصيرة الكتاب الكتاب فترة قصيرة وكنت متعود ان انا اصحى بدري مع خالية نخبط على البيبان ونصحي الناس عشان يروحوا يصلوا الفجر حلو.
فجذور الاسلام ات- ات- اتبنت فيا من وانا طفل صغير جذور الاسلام جذور الاسلام حلو وفي سن 11 سنة انتقلنا لمدينة موجودة آه، مدينة من مدن القناة وتصادف ان انا تقابلت مع طفل تاني في نفس السن آه، من آه، ديانة تانية ففي مرة من المرات كنت داخل الجامعة أصلي وتركته في الخارج فلما خرجت قلت له ما دخلتش معايا الجامعة ليه؟ فقال لي إنه ما ما هوش مسلم أها.
فدار ما بيننا الحوار ليه انت مش مسلم مهم.
وازاي انتوا بتؤمنوا بنبي تاني غير محمد ايوه فدار الحديث بيننا من سن 11 سنة لغاية سن 19 سنة تقريبا وطبعا بانتقالي من سنة لسنة تزاي- تزايدت مداركي واتسعت آفاقي فكان أعماق الحديث بيننا وبين بعض عن الكتاب المقدس وعن صلب المسيح وعن نبوة المسيح بس هو ما كانش مسيحي لا ما كانش مسيحي علشان بس يبقى واضح يس.
قدام انا عارف الاختبار يا.
بس بقول يا.
قدام لا الحقيقه ما المشاهدين.
كانش ما كانش مسيحي مهم.
لكن وما كانش مسلم وما كانش مسلم كمان لكن يعني كان بهائي
يس هو كان بقى آه، الحقيقه اتفضل.
فهم ايمانهم بيؤمنوا ان الكتب السماويه كلها من عند الله نعم.
وكان ده محور كانت نقطه من النقاط الرئيسيه اللي احنا كنا بنتناقش فيها نعم.
آه، آه، مع مرور الزمن طبعا ومع تغير ادراكاتي بدات ادرك حقيقه آه، حقيقه واضحه تماما بالنسبه لي على الاقل في الوقت ده وما زالت واضحه بالنسبه لي في الوقت الحالي أيوة.
وهو ان الله القدير الله المهيمن الله الحافظ هو كلي القدره وكلي الهيمنه وقادر ان يحفظ كلمته ايوه سواء كانت في عهد قديم أو عهد جديد أو في القرآن على حسب فهمي في الوقت ده فرأيت من خلال النقاش بيننا وبين بعض ومن خلال ال- الإدراك ده أنه الكتاب المقدس ممكن جدا ما يكونش اتحرف آه دي إحنا حتى في صلب الموضوع يعني بالظبط اللي كده هو م- إمكانية إن ما إمكانية.
يكونش الكتاب المقدس محرف بالظبط ودي فتحت قدامي باب جديد مهم.
وهو ان انا ابدا ابحث ليه لو الكتاب المقدس مش محرف بيتكلم على ان المسيح انصلب وليه القران بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن آه.
شبه لهم أيوة.
لان ديت نقطه محوريه في الخلاف ما بين تمام.
المسيحيين وما بين المسلمين تمام فكان رد الجماعه ديت انه آه، المسيح من الناحيه الروحيه لم يصلب لأن الرسالة بتاعته انتشرت بعد موت المسيح أكثر مما كانت في حياة المسيح أيوة.
فما صلب على الصليب كان جسديا لكن روحيا رسالة المسيح لم تصلب علشان كده القرآن بيقول وما صلبوه وما قتلوه من ناحية روحية لكن الكتاب المقدس بيسجل صلب المسيح الجسدي على الصليب وما ننساش ان ده برضو كان رأي من تفسيرات الامام البيضاوي قيل صلب الناسوت وصعد اللاهوت آه، بالظبط ده كده.
البيضاوي نفسه.
يس يس فالنقطه ديت يعني آه عجبتني كتير ودخلت دماغي في الوقت ده لان انا ما كنتش متعرض للمفاهيم المسيحيه وما كانش ليا اصدقاء مسيحيين يقولوا لي ليه الصلب أيوة.
كان موجود لكن مع مرور مع مرور الزمن زي ما ذكرت واتساع مداركي بدات الاحظ شيء مهم جدا وهو انه في القران الصور الموجوده في القران خاصه الصور الطويله ما فيهاش ال- التماسك من بدايه الصوره الى نهايتها وحدة الموضوع غير واحد.
موجودة بالظبط كده في عده ايات بتتكلم في الموضوع ثلاث اربع ايات بتتكلم في الموضوع ثلاث اربع ايات بتتكلم في موضوع ثاني وثلاث اربع ايات بتتكلم في تمام.
موضوع ثالث تمام.
فديت آ- آ- اثارت آه، شغفي أيوة.
ليه الكتاب ده بالصوره ده في الوقت اللي انا الكتب الثانيه اللي بقراها فيها ليها وحده من الموضوع واقدر اخرج من الكتاب تسلسل.
بنتيجه تع- وأخ- واقدر اخرج من الكتاب ده بنتيجه ونتيجه ان انا حاولت ان انا اوصل للتفسيرات واحاول اتعمق في ال- في الاسلام وجدت تفاسير متعدده كثيره وجد وجدت نفسي في مخض مضطرب بحر مضطرب بآراء مختلفة ومتضاربة في بعض الأوقات في تفسير الآيات الله.
اللي خلتني قلت أنا مش قادر أفهم الكتاب ده حلو وفي نفس الوقت آه، وجدت ان في صوره من صور التشابه الحقيقه بين الكتب البهائيه وما بين القران أيوة.
لك فرفعت ايدي وقلت انا في اخر لما في سن 18 سنه رفعت ايدي وقلت انا ماليش دعوه بالديانات وماليش دعوه لا بالاسلام ولا بالمسيحيه ولا البهائيه لكن الشيء اللي انا ما كنتش قادر انكره هو وجود الله حلو أوي.
فقلت له يا رب لو انت عايز تصلي اصلي لو ما انتش عايز سيبني في حالي بعد كده دخلت الكليه الحربيه
في مصر آه، اصل مصر طبعا انت قلت يس واتخرجت وخدمت في الجيش حوالي 8 سنين ونص وبعدين خرجت من مصر لما خرجت من مصر في بلد المهجر بعد سنتين تقريبا بألف في راديو لقيت المذيع بيجاوب على أسئلة لناس ولقيت كلمة الله في سياق الحديث فقلت كويس خلينا نشوف الناس دول كمان بيقولوا ايه على ربنا قايل الحكايه القديمه اللي انا كنت عايش فيها في مصر رجعت تاني انا اشوف هم كمان بيقولوا ايه فتابعت مع المذيع لمده حوالي سنتين كده خلال المدة دي جبت كتاب مقدس وبدأت أقرأ الكتاب المقدس وأتابع مع الأسئلة بتاعته والإجابات بتاعته من آه، من الكتاب المقدس فوجدت شيء غريب جدا إن المسيح اللي المذيع كان بيتحدث عنه مش هو المسيح اللي أنا أعرفه من الإسلام ومش هو المسيح البهائيين قالوا لي عليه مهم.
وجدت انه ديت نمره واحد نمره اتنين وجدت ان الله من البدايه كان بيسن سفك الدم من اجل غفران الخطايا وده ذكره الكتاب المقدس في لاويين زي آه، ما انت يا ابونا عارف أيوة.
وكان لكل واحد بيخطئ لابد ان يقدم اه ذبيحه ق- ذبيحه قربان يسفك دمها ولا زال في القران اللي هو عيد الضحيه بيقدم كفاره يعني آه، بالظبط كده بس ال ال يعني بتحصل مره في السنه عند المسلمين آه. لكن في العهد القديم ربنا لما سماه في العهد باستمرار.
القديم باستمرار تكفير.
بتقدم وفي مره واحده عن الامه كلها زي ما زي ما زي ما انت عارف يا أبو.
حلو. انت درست بقى بعد كده وعرفت ده كله يس آه، اللي وجدته اكتر من كده كمان انه الذبائح دي شويه شويه بدات ادرك ان هي رموز مهم.
لشخص اعظم حلو هيقدم نفسه كذبيحة عن البشرية كلها فيبدي البشرية من خطاياها وده اتضح لي من قرايتي ومن دراستي لأشعية 53 بالتحديد آه، كده مم.
فبدات بدات شفت بقى من ال... في نهايه ال- السنتين دول انه ربنا من البدايه ما كانش عنده رسالات بيبعتها برسل مختلفين لامم مختلفين لكن ربنا من البدايه كان عنده رساله واحده شريعه اعطاها لموسى وكل الانبياء والرسل اللي جم بعد كده جم علشان يثبتهم او يحضوا الناس على اتباع الشريعه ويبشروهم بمجيء مخلص يخلصهم حلو حلو من أوي.
تبعة لا، الخطية لا، حلو.
الواقع عليهم مم.
إيه، ال- الحاجة التل... الحاجة الت- ال- ال- ال- ال- ال- التالتة اللي خرجت بيها من خلال السنتين دول انه شخصية الفادي شخصية متميزة جدا في تميزها هو بلا خطية فعلشان انا اؤمن كواحد من خلفية اسلامية انه في شخص بلا خطية كان لابد من ان انا اتدارك ايضا ان الكينونه في هذا الشخص كينونه متميزه ما هياش من البشر، يعني لازم يكون ابن الله اللي جه كينونه بنفسه.
الهيه كينونه الهيه مم.
علشان يقدر يتحمل خطاياي ويكون هو بار يتحمل خطايا خاطي مثلي عمل الله في قلبي وجمعت الامور دي كلها امامي في لحظه وتداركت ان المسيح لما ذهب للصليب كان ذاهب للصليب علشان يبرر عبد الفتاح يا سلام علشان يخلص عبد الفتاح مم.
وفي اللحظه ديت ما وجدتش امامي غير ان انا ابدا اسال السؤال المهم في داخلي طيب وايه مصير كل المسلمين دول اه طب واهلي وناسي وبلدي ايوه
فقررت ان انا احاول اتصل باي كنيسة موجودة حواليا أحاول أقابل قسيس سواء كان آه، عربي أو آه، أجنبي.
أجنبي وأشوف مم.
إيه الإجابات بتاعتهم على الأسئلة دي حلو، كلها حلو.
ففي نفس البرنامج مرة من المرات البرنامج بعد ما انتهى ادوا نمرة تليفون لكنيسة من الكنائس الموجودة حواليا فاتصلت دعني دعني اختصر الحته ديت لان يمكن فيها تفاصيل حلوه جميله انت بتعتز بيها لكن بالنسبه للبرنامج بتاعنا ممكن حي تكون طويلة يخلص.
شوية فاحنا نقول انك انت بعد كده تعرفت على كنيسه وتعرفت على الايمان الصحيح واتلمذت في الفكر المسيحي وتعمدت وصرت لما انت عليه الان نشكر ربنا.
وتجلس امام احبائنا عشان خاطر تقول لهم انا كنت فاصبحت كلمه صغيره من اختبارك بقى في الختام كده عشان خاطر توجهها لاحبائنا المسلمين آه، رجايا وصلاتي ودعائي امام الله في هذا اليوم انه آه، ال- ان احنا ان ان ان, إن كل مسلم يفتح قلبه لربنا امين ويسال السؤال المهم جدا في حياته امين يا رب اذا كنت انت الاله الحقيقي أمين.
هو إله الإسلام أيوة.
ثبتني على إسلامي أمين.
وإذا ما كنتش أنت الإله الحقيقي امين اللي موجود في الإسلام وريني شخصك أمين.
وعرفني على الإله الحقيقي اللي ي... اللي أقدر أوصل بيه ليك يا إله الكون شيء رائع شيء رائع عشان خاطر دي حريه احبائي المشاهدين ان الانسان احنا مفيش ضغط على حد ما فيش سيف بن بنشهره يا تقبل يا هقتلك لكن هي حريه ولخيرك صلي وكلم ربنا اللي انت بتعبده زي ما قال الاخ عبد الفتاح ان إن كان ده الاسلام هو الصحيح وده النبي صحيح يقول يثبتك ما عندناش مانع احنا مش مش قضيه بالنسبه لنا لا
الله أشار إليك إلى شيء آخر يبقى أنت الكسبان أولا وآخرا شكرا لك عزيزي الفاضل وإحنا العفو.
سعداء جدا بوجودك العفو.
ويانا أحبائي نستمر في برنامجنا حوار الحق في عرض مواضيعنا وهي عن محمد أم المسيح وفي هذه الحلقة سوف نواصل مناقشة أخلاق محمد ولا زلنا نذكر من الحلقات السابقة المعايير التي أقرها ابن تيمية عن معرفة الأنبياء الكذبة في كتابه منهاج السنة النبوية جزء 2 وصفحة 420 عرضنا قبل كده كمان إذ قال لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلمة الكذاب والعنسي وغيرهما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون اليهم يبقى مش كل واحد يقول انا جاني وحي ونزل عليا يبقى بالضروره يبقى من ربنا جايز يكون من الشياطين وبعدين يكمل يقول حتى يظن الجاهل ان هذا مثل ما ينزل على الانبياء وما يوحى اليهم اما العقلاء ده هو اللي بيقول فكان ما يبلغهم وما يرونه من سيره هؤلاء الناس والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك يبين لهم انه ليس بنبي حقيقي وانا طلعت بفهم من العباره دي آه، بتاعت ابن تيمية آه، أن ما يميز النبي الحقيقي من النبي الكذاب هو سيرته وأخلاقه مم. طيب يا ابونا انت في الحلقه السابقه تكلمت عن معايير تقييم اخلاق رسول الاسلام فهل هناك من مزيد آه، في هذا الامر بالتأكيد أشكرك لقد ذكرت أن هناك أربع معايير الأخلاق هي الطهارة والأمانة والمحبة إنكار الذات أو التواضع وبدأنا فعلا مناقشة معيار الطهارة ووضحنا أن معيار الطهارة يتضمن واحد تعدي محمد لتشريع الزواج الذي سنه هو بنفسه ليشبع شهواته ثانيا شذوذه الجنسي ثالثا انا لسه ما اتكلمش ع- ما اتكلمناش عليه برضه الهوس الجنسي في طبعه وعدم الحياء في التلفظ ببعض الفاظ جنسيه هابطه ثم تحليله للدعاره ده المعايير اللي احنا حطيناها آه، للطهاره
وما هي بقيه النقاط اللي هتتكلم عنها من ناحيه يعني امين ايه اللي باقي من النقاط اللي انت هتناقشها معانا أيوة.
النهارده بالظبط كده آه، في الهوس الجنسي وعدم الحياء وتحليل الدعاره أيوة.
دول النقاط الثلاثه اللي باقيين بالظبط.
هل هتتفضل آه، آه بالتاكيد بس آه، ب- قبل ما اتكلم على الحاجات ديت آه انا ادعو واعود لاذكر ان هذه الحلقه ايضا هي للكبار فقط ولتتصرف السيدات بما يروق لهن عايزين ينتظروا اهلا وسهلا عايزين ي- ي- يعني يسيبوا الحلقه بحريتهم يعني لان فيها حاجات آه،
حساسه شويه حساسه شويه اما من جهتي واعود فاقول ان برضو في هذه الحلقه فضلت ان يكون معنا رجل وليست مضيفه عشان خاطر انا نفسي ببقى محرج لما بتكون واحده مضيفه واتكلم وياهم في الالفاظ الحساسه دي أه واحب ان اؤكد ان كل ما في هذه الحلقه تاني مع كل قبح ليس الهدف منه احراج احباء المسلمين نعم
وانما هو اشفاق يبلغ الى حد الحزن من اجلهم لذلك ارجو ان يفكر كل مسلم مخلص يريد معرفه الحق ان يرى هل هذا هو النبي الذي اتبعه بهذه الصفات
هذا هو سؤال الحلقه
كويس سؤال الحلقه فعلا زي كده لان ده سؤال كان المره اللي فاتت عن اخلاق محمد عموما نعم.
لكن السؤال النهارده تفصيلي شويه هل يصلح آه.
ان يكون محمد اسوه حسنه اسوه حسنه في الاخلاق لو اجابتك بنعم ابعت واحد لو اجابتك بلا ابعت اثنين وده سؤال الحلقه عزيزي عبد الفتاح أوكي. آه، هل يمكن أن تلخص لنا مواضيع الحلقة الماضية آه، علشان الإخوة والأخوات أو إذا كان في أخوات لسه بيشاهدوا البرنامج أيوة.
آه، آه، ما شافوش الحلقة ما اللي شافوش فاتت الحلقة مثلاً.
السابقة يا- أشكرك.
يقدروا يتابعوا الحلقة معنا النهاردة.
حلو حلو احنا اتكلمنا عن شهادة القرآن لمحمد اولا بأنه على خلق عظيم وأنه أسوة حسنة في سورة الأحزاب آية 21 ورأينا من سيرته وأحاديثه ما يتناقض مع ذلك وطالبت قبل الخوض في تلك الروايات بأمر مهم رفع الحصانة عن محمد نبي الإسلام حتى نحاكم تصرفاته بكل حريه. فناقشنا اولا كسره لتشريع الزواج الذي سنه وبينما شرع للمسلمين بتعدد الزواج بحد اقصى اربع زوجات في وقت واحد لكنه فقد هو لوحده كان عنده تسع زوجات في وقت واحد بخلاف ملكات اليمين ومن وهبن نفوسهن له وبلغ عدد النساء اللائي كن في حوزته ستة وستين سيدة أنا ذكرت بعض أسمائهم والباقي هنحطه على السايت بس أحب آه، أنبه لحتة مهمة قوي وهي التسهيل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد الغرناطي جزء واحد وصفحة 129 عشان في لخبطة هنا بتحصل من بعض الناس آه.
يقول الكتاب ايه قال قوم وبيعلق يقول لا يعبأ بقولهم الناس يعني بيقولوا انه يجوز الجمع بين تسع نساء لان مثنى وثلاث ورباع يجمع فيه تسعه مثنى وثلاث ورباع.
ورباع يبقى تسعه فهو بيقول الكلام ده كلام ما هواش سليم وهذا خطأ هو بيقول كده لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ولو أراد الجمع لقال تسعة وأما محمد بالرغم من كل هذا قد كسر هذا التشريع كان له تسعة وعلى رأي بعض الروايات الأخرى كانوا 11 في حوزته زوجات جاء في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد جزء 8 وصفحة 194 أن رسول الله لم يمت حتى أحل له الله من النساء ما شاء مش بس حتى تسعة ولا ستة وستين حتى لو كانت السيدة التي اشتهاها متزوجة الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت فعلى زوجها أن يطلقها له الكلام ده في السيرة الحلبية جزء 3 وصفحة 366 وناقشنا موضع آخر في منتهى الخطورة وهو شذوذ محمد الجنسي ده المواضيع اللي احنا زي ما قلت حضرتك ان احنا ناقشناها هل من ممكن آه، تتكلم معانا بالتفصيل من ناحية شذوذ محمد الجنسي اه دي حته مخزيه بصراحه وانا بتحفظ دايما ان انا اتكلم عنها ازاي راجل ونبي وقدوه حسنه واخلاق عظيمه وتصدر منه هذه الافعال ده الامر اللي انا يعني بخجل ان انا اقوله بصراحه لكن انا بقرا من المراجع ما بدعيش تكلمنا من واقع المراجع الاسلاميه عن اول حاجه احتضان محمد لرجل كان اسمه زاهر وكان بيحبه شافه جه واخده من ظهره ذكرنا ذلك وان الراجل لما عرف انه محمد مكن له ظهره عشان خاطر يخش في صدر محمد يعني الكلام ده موجود في 44 مرجع اسلامي منها السيره الحلبيه جزء 3 وصفحه 441 ومن الامور الشاذه ايضا اللي ذكرناها المره اللي فاتت مص لسان الاولاد والبنات نبي بيمص لسان الولاد والبنات آه، الحسن والحسين وبنته فاطمه تمام زي ما كان بيمص لسان مراته وده مذكور في المراجع الاسلاميه في عشرين مرجع منها مسند احمد ابن حنبل جزء 4 وصفحه 93 وبرضه من صور الشذوذ كان يقبل انا اسف اسف اسف تاني قلت اسف الس- المره اللي فاتت واسف تاني المره دي كان يقبل ما بين ثديي فاطمه بنته وجاء ذلك في عدة مراجع منها بحار الأنوار للمجلسي جزء 43 وصفحة 42 وده مرجع شيعي عشان الشيعة نفسهم بيقول لك الكلام ده انت بتجيبوه من السنة بس ومن دواعي آه، شذوذه نطاح
تقصد نكاح هي الكلمة دي أنا بتأسف يعني إن أنا أقولها يعني القاصرات زي زواجه من عائشة وهي عندها تسع سنين وهو كان عنده 53 سنة ثم اشتهاء طفلة فوق الفطيم كان عندها سنتين ثلاثة الكلام ده في مسند أحمد ابن حنبل جزء 6 وصفحة 338 وأكثر من هذا شذوذا اضجاعه مع امرأة ميتة ذكرت في ست مراجع تراثية منها كنز العمال للمتقي الهندي جزء 13 صفحة 274 اقرأوا يا جماعة المراجع ارجعوا إليها يا أحبائي هتلاقوها على الإنترنت هذه هي بعض المناظر اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الجذوذ الجنسي أنا آسف يا أحبائي المشاهدين آسف الحقيقة موضوع صعب جدا حتى على سماع رجل مثلي آه، فما اقدرش اتصور الحقيقة انه الحاجات دي كلها بالرغم ان انا كنت مسلم لكن الحاجات دي كلها لم كنتش لم تعرف تمر عنها.
علي. بالظبط كده وك- وكثيرون من ال- المشاهدين لا يعلمون عنها شيء أه تحب نضيف حاجة النهاردة يا يا ز- يعني آه، لخص لنا ال- الحلقه لف- السابقه عايزين نكمل بقيه طب، أشكرك.
النقاط اللي
الواقع أن القائمة طويلة فحياة محمد تزخر بمواقف وتصرفات وأفعال يندى لها الجبين آسف ورغم الحج الخجل في مناقشة هذا الموضوع إلا أن الأمر يستلزم أن نعرضه بكامل تفاصيله لأحبائنا المخدوعين في هذا الرسول لكي يعرفوا الحق ويتحملوا مسؤولية اختيارهم بعدما نقول واستعير اسمح لي كده استعير لفظ من اللي كانوا بيستخدموه اللهم اني بلغت اللهم فاشهد على ما اقول لهم ولا زلت في موضوع معيار الطهاره وفي جزئيه شذوذ محمد الجنسي وسوف اقتصر على المراجع السنيه في الحلقه ديت ونرجئ المراجع الشيعيه حلقة إلى حلقات قادمة آه، فإضافة إلى ما سبق ذكره نرى صورا أخرى من هذا الشذوذ زي إيه بقى زي آسف يعني راجل محترم ونبي وقدوة كان معتادا أن يكشف عن فخذيه أمام الناس شيء منظر عجيب جاء ذلك في 33 مرجع تراثي منها صحيح مسلم جزء 4 وصفحة 1866 ايه بقى ان عائشة قالت كان وعائشة ديت اللي قالوا تق- خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء قالت كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه حلو في بيته حر فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال وتحدث أبو بكر معه وطلع ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك على هذه الحال فتحدث ثم استأذن عثمان ابن عفان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فلما خرج قالت له عائشة عائشة دي كانت بنت يعني مفنطة يعني يا معروف سوتش قالت له دخل أبو بكر فلم تهتش له ما عملش حاجة ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ولما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك ايه شوفوا بقى العذر الجميل فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة أها ما معنى ذلك أنه لم يكن يستحي من الناس أمثال أبو بكر وعمر قال هذه أخلاق نبي لا يستحي من الناس حتى تتبعه صورة أخرى من الشذوذ الجنسي نبي يلبس ثياب امرأة ويقابل الناس تصور كده انت تروح تقابل شيخ الازهر وتلاقيه لابس ثياب امراه ثياب مراته تصور ده مش بس شيخ الازهر ده كان رئيس حكومه امبراطوريه صار رايح انت تقابل رئيس الجمهوريه وتلاقيه بيه لابس آه، آه، ثياب المدام حاجه غريبه قوي الكلام ده ذكر في 32 مرجع تراثي 32 32 منها صحيح مسلم جزء 4 وصفحة 1866 أنا عارف هيكفروا كل الناس دول بعد الحلقة يقول عن سعيد ابن العاص أن عائشة زوجة النبي وعثمان كانوا اتنين بقى حدثاها أن أبا بكر استأذن على رسول الله وهو مضجع على فراشه لابس ثياب عائشة مرت عائشة ثيابها فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال أيضا فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك اجمعي عليك ثيابك بس في ناس يقول لك المرط ما هوش الثياب طب اهي في نفس الحديث اجمعي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت العثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان رجل حيي حيي هل هذه أخلاق نبي تتبعه يعني يستحي من الناس وما يستحيش من الناس حاجة غريبة أوي.
امر امر غريب جدا ازاي يلبس لباس امراه وهو نبي ويقابل الناس ويقابل ناس
يا ليت الأمر يا عزيزي الفاضل اقتصر على ذلك ولكن الأعجب من هذا أن الوحي الوحي الوحي كان يأتيه وهو في ثياب امرأة يعني ربنا موافق على أن النبي بتاعه يلبس ثياب امرأة شيء غريب ذكر ذلك في عشرين مرجع تراثي منها صحيح البخاري جزء 2 وصفحة 911 قال محمد قال محمد إن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا وأنا في ثوب عائشة افتخار كان لابس ثوب عائشة يا خبر أبيض هل يفهم من هذا أنه كان معتادا أن يلبس ثياب النساء أساسا ولكن لم يأته الوحي إلا وهو لابس ثياب عائشة لا ما بيقول لك لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة يعني إذا كان بيلبس معتاد إن هو يلبس ثياب من زوجاته يا جماعة بس ادوني عقلكم بصراحة عشان خاطر أفكر بيه ماذا يمكن تسمية رجل يفعل هذا بيلبس هدوم النسوان أهذا هو النبي الذي تتبعه بدون تفكير يا عزيزي الفاضل والأغرب من ذلك الأغرب من ذلك أنه يقابل ويعانق الناس وهو عريان تصور يعني المرة اللي فاتت لقيناه بيشيل القميص بتاعه واخد بالك عشان واحد يقبله من فوق العانة إلى ضلعه
امر مخزي حاجة غريبة أوي اتكلمنا عن الحاجات دي بس أنا عشان ضيق الوقت مش عايز أعيد الكلام لكن هنا بقى عريان خالص بقى لا قميص ولا حتى يسموه إيه أنا عارف كلام قبيح يعني آه، ذكر ذلك في 21 مرجع من المراجع التراثية منها تفسير القرطبي جزء 15 صفحة 361 عن عائشة قالت قدم زيد ابن حارثة إلى المدينة ورسول الله في بيتي فقرع الباب فقام إليه رسول الله عريانا فعانقه وهو عريان وقبله وهو عريان فلا حاجة له أن يرفع قميصه الآن لأنه قد خلع كل شيء أندر وير وكل أفهذا هو النبي الذي تتبعه يا عزيزي المسلم فكر فكر فكر حبيبي كلمتنا عن الشذوذ الجنسي يا ابونا زكريا أيوة.
دلوقتي عايزين نعرف آه، شوية عن هوس محمد الجنسي كمان لأنه الموضوع يا رب.
على قد ما هو آه، يعني حساس ومحرج شوية أيوة لكن يحتاج التفصيل ويحتاج حقيقي.
انه ينكشف لكل مسلم شكراً.
الامور المخزيه دي صدقوني يا جماعة عزيز على قلبي أنا أتكلم في هذه الأمور لكن أشكر الله أن نتيجة الاستفتاء آه، قدامكم أن بتاع في السؤال هل يصلح أن يكون محمد أسوة حسنة 99% لا لا يصلح 1% بيقول يصلح تهيألي الواحد في المية ده عاجبه قري محمد تهيألي يعني مبسوط من العملية دي حرية يعني ماشي آه، إجابة لكلام حضرتك أرجو أن لا يتضايق الأحباء المسلمون من هذه القراءات في كتب التراث فهذه كتبكم التي لا تقرؤونها وما دورنا سوى مجرد عرض ما فيها لتحكموا على صاحب الخلق العظيم أما عن الهوس الجنسي الذي ذكرته والذي ساد على نبي الإسلام أحكي بعض صور المخجلة سامحوني يا أحبائي أنا بطلب السماح السماح على أن أنا بذكر هذه الأمور وألوث أذهانكم يمكن قبل الحلقة أذهانكم كانت أكثر طهارة معلش من صورة الهوس الجنسي نبي لا يشغله شاغل سوى الجنس والنساء تصور نبي لا يشغله شيء إلا الجنس والنساء الكلام ده مش من عندي في تفسير القرطبي جزء 10 وصفحة 56 يقول كان عليه الصلاة والسلام يتشاغل بالنساء ويحافظ على الطيب أهذه مشغولية رسول من عند الله تتبعه يتشاغل بالنساء مخه ما فيش غير النساء وفي كتاب فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جزء 3 صفحة 371 يقول الرسول رسول الله حبب إلي النساء والطيب شوف بقى اللي جاي يعني الحد هنا مصيبة لكن الفاجعة بقى اللي جاي يقول ايه فالجائع يشبع والظمآن يرتوي ها أما أنا لا أشبع من النساء يا دي المصيبة السوداء نبي لا يشبع من النساء يا دي الم... لا يقول لنا لا يشبع من التأملات لا يشبع من الصلاة لا يشبع من عشرة الله لا يشبع من الطهارة والنعمة لا يشبع من النساء هل هذه مميزات نبي من عند الله تتبعه يا عزيزي وفي كتاب الجواد الجواب الكافي لمحمد ابن أبي بكر الزرعي جزء واحد وصفحة 148 عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء شوف المصيبة اللي جاية قال أصبروا عن الطعام والشراب ولا أصبروا عنهن سيدنا النبي سيدنا النبي دي مش شغلانتك ما تصبرش على ترك النساء هل رأيتم هوسا بالجنس أكثر من ذلك يا أحبائي وفي مسند أحمد ابن حنبل جزء 3 وصفحة 128 روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وأضاف مؤمل الرملي قائلا ده محقق إسناده صحيح وهو حسن وهذا يثبت صحة الإسناد بتاع الحديث وحسن محتواه حدش يقدر يقول لي بقى أنا دي أحاديث إيه أحادية ومقطوعة ومرفوعة لا مرفوعة صح بس لكن مش مقطوعة شايف ان ان محمد حسب احاديثه بيربط ما بين النساء والطيب أيوة.
ايه علاقتهم ببعض هل في آه العلاقة بين الطيب والنساء غريبة بس بيوضحها فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني جزء 3 وصفحة 399 يقول ايه بقى يقول لأن الطيب من دواعي انت قلت الكلمة اسمها ايه
النكاح
الطيب من دواعي النطاح يقول لك فنهى الرسول الناس عنه وكان هو أملك الناس لإيه ل- ل- للعضو الأبيح يعني هو أملك الناس لكذا ففعله يعني هو بيملك إيه وجاء في شرح حديث لبيك اللهم لبيك تأليف عبد الرحمن البغدادي جزء واحد وصفحة ستة أربعة وستين بيقول إيه قال صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أنت بت- عايز تشوف العلاقة يقول كده في المرجع ده والنساء والطيب مم. فيهما مم. قوة الروح يا حلاوة روح ايه يا حبيبي لعله يقصد روح الشهوة فهل في الجنس قوة الروح حقا فكر عزيزي بس في الكلام ده اقراه انت من كتبكم وفكر فيه واضاف شرح الزركشي جزء واحد وصفحة 542 يقول برضو للسؤال بتاعنا الطيب من دواعي النطاح اياه مم.
شوف بقى التشبيه خلينا خليها على النطاح اه خليها نطاح يلا.
احسن فهو كالقبله يعني بيفسر نبي بيفسر يا للعجب نبي يتخصص في فن اثاره النساء طيب وقبلات وهكذا نسمع عن نصيب محمد من الدنيا ما قيل عنه في الطبقات الكبرى لابن سعد جزء واحد وصفحة 398 يقول لم يصب محمد لم يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الدنيا أحب إليه من النساء والطيب يا ده نصيب نبي ورسول من عند الله يا جماعة دي ده ده كلام صعب قوي صعب
ايه إيه هو سر الهوس الجنسي اللي استحوذ على حياه محمد الصوره ديت؟ ايه السر اللي وراه؟
الله الواقع أن سر هذا الهياج الجنسي يكمن فيما جاء في 33 مرجع من كتب التراث والسيرة والأحاديث المحمدية وهو ما يعرف سر بقى حاجة اسمها باللغة العربية المحضة كما قرأتها في المراجع اسمه الكفيت الكفيت لكن اللغة الدارجة بيسموها الكفيت ايه بقى حكايه الكفيت او الكفيت يعني انطقها زي ما تنطقها دي انا قلت لك عن نطقين في كتاب كنز العمال جزء 16 صفحه 147 قال الرسول هم. كنت من اقل الناس في الجماع يا راجل ما كانش بيقدر على ان هو يجامع يعني النساء يعني يعني.
كنت من اقل الناس في الجماع بعدين حتى انزل الله علي الكفيت او الكفيت ربنا اللي ايه لا انزل عليه اللي اداله يعني قال آه، عايز آه، نبي ذكر على راي عمرو اديب عايز نبي ذكر بالمعايير اياه و- ويفسر معنى الكفيت او الكفيت يفسر معناه قائلا ايه هو قدر قدر انزلت من السماء فاكل منها الرسول وقوي على الجماع واضاف انه جاء في الحديث حبب الي النساء والطيب ورزقت بالكفيت او الكفيت ويكمل اتاني جبريل بقدر يقال له الكفيت فاكلت منه اكله فاعطيت قوه اربعين رجل في الجماع وفي كتاب عمده القارئ لبدر الدين العيني جزء 3 وصفحة 217 يقول لك أعطي قوة أربعين رجل من رجال أهل الجنة مش من رجال الدنيا وفي جامع الترمذي في صفة الجنة يعطي يعطى المؤمن المؤمن في الجنة يعطى قوة ما أرت رجل من رجال الدنيا احسبها معايا بقى ده معناه ايه الرسول بقى قوة محمد ها كان بقوة أربعين رجل من رجال الجنة ورجل الجنة بقوة مية من رجال العالم 4000.
يبقى مية آه، في أربعين بأربعة آلاف رجل ما شاء الله عليه ما شاء الله على النبي هذه مؤهلات نبي تتبعه انه ذكر عنده أربعة آلاف حص... آه، قصدي أربعة آلاف قوة رجل م- م- هل هذه مؤهلات رسول تتبعه أن تكون له قوة أربعة آلاف رجل وفي كتاب فيض القدير لعبد الرؤوف المناوي جزء واحد صفحة 99 قال محمد أتاني جبريل بقدر أي بطعام في قدر ويأتي في خبر آخر أنه هريسة كان اسمه الكفيت بقى هريسه بقى هريسة وهي لحم وقمح يطبخان معا بس احنا نعرف الهريسة حلويات يعني.
لكن اللحمة تهال ان الكفيت قريبة من ال... وده يكون اصح يعني بحسب عقلي يعني المهم كفيت هريسة كفتة اي حاجة فقال لي كل ده جبريل اللي بيقول له كل زي ما قال له اقرأ اقرأ.
قال له كل فأكلت منها وكان من طعام الجنة الحمد لله بالهنا والشفاء يا حبيبي يقول كان معاذ عن معاذ معاذ بيقول ايه قيل يا رسول الله هل أتيت من طعام الجنة بشيء قال نعم أتاني جبريل بهريسة فأكلتها فزادت قوتي قوة أربعين الرجل في النطاح أنا تهيالي آه، لو لو سمعني الدكتور زغلول النجار دلوقتي انا اكتشفت لك اكتشافه اديني بهديك حاجات اهي هداء يعني انا مش ضدك انا بهدي لك حاجات حلوه تطلع كتاب كده عن الاعجاز العلمي في سيره الرسول انه اكتشف الفياجرا قبل ما يكتشفها الكفره بتوع الغرب ب 14 قرن وده اعجاز علمي في محمد انه الكفيت او الكفته او الهريسه هي ديت الفياجرا الفياجرا وده اكبر ده الفياجرا بتدي قوه 4000 لا ده حاجه بقى اختراع آه، هدية بسيطة دكتور زغلول من إنسان ضعيف بسيط قرأ في كتبكم واكتشف لك هذا الكنز الكبير تعمل كتاب حلو كده وهيدخل دخل كبير عشان الناس تحب تشوف القوة دي انا انا عايز آه، الحقيقه بي- بيتطرق اليها سؤال دلوقتي إيه يعني ايه فايده الجنس في حياه محمد بالصوره ديت آه، آه، وعلاقته بانه مرسل من عند الله برساله دينيه ليهدي الناس لطريق الحق ايوه يعني الفايدة الدينية بتاعت آه، قوة الجنس ده يعني يس حلو كفيل
هذا سؤال هو ما طرحه حرفيا عبد الرؤوف المناوي في كتابه فيض القدير جزء واحد صفحة تسعة بالنص مم.
قال إن قلت هل التمدح بكثرة الجماع للنبي يعني بنمدح بكثرة الجماع من فائدة دينية مش نفس سؤالك أو عقلية لا يشارك فيها غير الأنبياء قلت نعم وأضاف بل هي معجزة من معجزاته السنية وزاد قائلا كان للنبي القوة الظاهرة على الخلق كله في الوطء وفي نفس الكتاب فيض القدير جزء 5 صفحة 54 قال ابن سيد الناس وكثرة الجماع محمودة عند العرب ذكر شوف واخد بالك شوف الفكرة جاية منين يعني عايزين نقول ده نبي ذكر أي. لأن دي المعايير كانت محمودة عند العرب إذ هو دليل الكمال والصحة الذكورية شفت ذكر هي نفس عمرو عمرو أديب يعني هو جايب كلام من بيتهم ولم يزل التفاخر بكثرته عادة معروفة يعني النبي كان بيتفاخر بكثرته كعادة جاهلية ولهذا جاء في السيرة الحلبية جزء 2 وصفحة 434 قوله صلى الله عليه وسلم فضلت على الناس بأربع وذكر الأربع حاجات ومن ضمنها كثرة الجماع هل هذه ميزة يفضل بها نبي وهل هذه مهمة رسول من عند الله وإن كان الشيء بالشيء يذكر فقد جاء عن قدرة الكفيت للرسول في الطبقات الكبرى جزء 8 وصفحة 192 عن سلمى دي واحدة ست مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دي الجارية بتاعته يعني قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على نسائه التسعة فكان كلما خرج من عند امرأة قال لسلمى صب لي غسلا فيغتسل مش مكسوف قبل أن يأتي الأخرى فقالت له يا رسول الله أما يكفيك غسل واحد هو عملها بس يعني قال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أطهر وأطيب ولكن هذا لم يمنع أنه كان يطوف على النساء في أوقات أخرى بغسل واحد كما جاء في سنن النسائي الكبرى جزء واحد وصفحة 121 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد إيه ده؟ يعني إيه الفخر في كده؟ إيه المدح في كده؟ يعني حتى هو بيقول إنه نظافة يعني يغتسل بس يلف كده حاجة غريبة انا حاجة مش عارف يا غريبة.
ترى في حاجه تانية عايز تضيفها على الهوس الجنسي احنا ما سمعناش كفايه يا ابونا زكريا يا خبر ابيض يا حبيبي لقد بلغ الامر بمحمد وده بكل اسف ان يسال الحمار عن اشتهائه للاناث حمار معجزه حمار بيتكلم اول سؤال للنبي بيسال الحمار بيساله على شهوه الاناث طب بص جاء ذلك في 15 مرجع من مراجع التراث الاسلامي منها كتاب البدايه والنهايه لابن كثير جزء 6 وصفحه 151 وايضا في كتاب تاريخ مدينه دمشق لابي القاسم بن الحسن جزء 4 صفحه 232 يقول عن ابي منظور قال لما فتح رسول الله خيبر بتاعت اليهود اصاب عشر اواقي ذهب وفضه وحمار اسود مكبلا فكلم رسول الله الحمار معجزه بقى قائلا ما اسمك يا حمار قال الحمار اسمي يزيد ابن شهاب آه. الواحد ما بيعرفش ان الحمير لا اسامي بالشكل ده. وابن شهاب يعني آه. يعني شهاب خلفه واضاف لقد اخرج ده الحمار بقى بيقول له لقد اخرج الله عز وجل من نسل جدي ستين حمارا كلهم لم يركبهم الا نبي ستين نبي ركبوهم وبيقول ايه وق- وقد كنت اتوقع ان تركبني كان هو بقى عنده نبوه مم.
الحمار بيتنبأ ان محمد هيركبه آلة حمير مباركة لمؤاخذة ايوه فلم يبق من نسل جدي غيري حمار ولم يبق من الانبياء غيرك نبي وقد كنت قبلك لرجل يهودي وكنت اتعثر به عمدا ده حمار مكار وكان يجيع بطني ويضرب ظهري فقال له النبي أنت من الآن يعفور سماه كلمة إيه؟
يعفو يعفور يعني غير له اسمه من يزيد إلى يعفور ثم قال له يا يعفور خد بالك دي معجزة حمار بينطق وبيتكلم والنبي بيسأله يا يعفور قال لبيك قال النبي آه، أتشتهي الإناث يا يعفور يا نهار اسود اتشتهي الاناث يا يعفور ما ما عندكش رساله للحمار غير دي اشتاق لناس طلع الحمار حمار شريف ده الكلام ده موجود في البتاع قال الحمار لا يا رسول الله طلع شريف ويا للعجب الحمار لا يشتهي الاناث والنبي لا ينشغل لا يشتغل الا بحب النساء مش مفارقه برضه غريبه دي يا جماعه مش عايزه تفكير عموما من صور الهوس الجنسي لمحمد انه لم يكن يستطع يستطيع ان يضبط شهوته شوف المنظر اللي جاي ده الكلام ده جه في ثمان مراجع تراثيه منها صحيح مسلم جزء 2 صفحه 1021 يقول عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه فاعجبته عمل ايه فاتى الى امراته زينب وهي تمعس منيئه يعني بتدلك جلد تدبغه عمل ايه قومها وقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المراه تقبل في صوره شيطان معلش انا بتاسف للسيدات ه- النبي بيقول عليكم انكم تقبلوا في سيره شيطان وتدبر في صورة شيطان يعني وشها شيطان وظهرها شيطان معلش النبي بيقول كده انا مش اللي بقول كده يقول له بقى شوف النصيحة بقى بتاعت النبي فإذا أبصر أحدكم امرأة امرأة فليأتي أهله فإن هذه عندها مثل ما عند تلك تصوروا نبي بقى بيدي نصيحة غالية فإن ذلك يرد ما في نفسه وكأن المرأة بالنسبة لمحمد سامحوني في اللفظ بقى سامحوني ان انا افكر واقول مجرد مرحاض يقضي فيه حاجته الجنسيه جاء هذه جاءت هذه المواقع بتوضيح أكثر في مسند أحمد جزء 4 صفحة 231 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول الله آه قد كان شيء فقال أجل مرت بي فلانة شوف المصيبة بيفضح الولية مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء مبني غير منضبط فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فهكذا افعلوا إلى هذه الدرجة النبي غير منضبط شيء غريب يا حبيبي
الو... دي دي دي حاجات تخلي الواحد يستعجب يا ترى ما كانش فيه في الجزيرة العربية مرأة تستطيع أن تقف أمامها زمان مم.
وتقول له لأ ايوه ده شيء مهم قوي قوي عزيزي وسؤال رائع جدا وهجاوب عليه بعد ال break اللي جاي بعد اذنك طيب كويس خلينا نتكلم في الموضوع ده ونخلصه وبعد كده ناخد ال break آه، اورد حادثه جاءت في اورد الان دلوقتي حادثه جاءت في ثمان مراجع تراثيه منها صحيح البخاري جزء خمسة صفحة 2012 عن أبي أسيد عارف أسد تصغير أسيد راجل اسمه كده رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيت أميمة بنت النعمان حلو لحد هنا وقال لها هبي نفسك لي شوف الست قالت له ايه يا جماعة الدنيا كان فيها خير برضه كان فيها خير صدقني بس دلوقتي النهاردة ما فيش الخير ده كل واحد خايف يقول رأيه لكن الست دي قالت رأيها بكل جرأة في وشه عجيبة قالت له ايه وهل تهب الملكة نفسها للسوقة يا نهار ابيض زي بعضه عارف عمل ايه اهوى عليها بيده عشان تسكت ثم خرج علينا ده ابن اسيد بيقول فقال يا ابا اسيد الحقها باهلها خدها في داهيه وتعليقي هل كانت أميمة بنت النعمان مؤمنة أصلا لتهب نفسها للرسول ولكنه خالف قرآنه يقول وامرأة مؤمنة تهب نفسها ثانيا لماذا يريد أن يجبرها لتهب نفسها له هبيني نفسك مخالفا نص قرآنه إن أرادت أن تهب نفسها لله- لك إن أرادت مش بالإجبار ولكن ما أجرأ هذه المرأة وما أقوى وأحكم كلماتها وهل تهب الملكة نفسها للسوقة تقول له السوقة مم. وبالمناسبة أريد أن أشير إلى قمة الهوس الجنسي قمة الهوس الجنسي عند محمد وهو ما ادعاه وتوهمه كما جاء في حديثه المجنون في الكثير من المراجع القرآنية التراثية ومنها الدر المنثور لجلال الدين السيوطي جزء 6 وصفحة 395 ايه يقول لك ان رسول الله قال لخديجة اما علمت ان الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران اللي بيقول انها ام عيسى وكلثوم اخت موسى واسيا امراه فرعون قالت وقد فعل الله ذلك يا رسول الله قال نعم عارف ردت عليه الوليه قالت له ايه قالت له ايه يا علاء قالت له بالرفاء والبنين يعني في الجنه هيخلفه طب يلا حاضر ارايتم هوسا جنسيا اكثر من هذا العذراء مريم التي عاشت في عفة وقداسة يتحرك محمد للزواج منها والغريب أنه لم يتب بعد حادثة أميمة بنت النعمان فيتطاول على ملكة ملكات الأرض وبشهادة قرآن محمد في سورة الأنبياء وهقول لكم الآية ديت بعد ما ن- ناخد ال break اللي جاي تفضل
أعزائي المشاهدين المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج Skype في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار حوار الحق دوت كوم لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com
ما عندكم رد العلامة الشيخ جمال قطب انه انسحب من الحلقة لان احنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين
الحقني فضلت الشيخ اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه سواقين وزملاء والمصورين اعمل ايه اعملي اللي في الجرنان على النت وعلى قناة الحياة أتحدى لو استطاع أن يرد على ما يقال عن الإسلام لا أستاذنا يقدر يرد ولا غير
أعزائي المشاهدين بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية مصر السعودية الأردن العراق الكويت تركيا البحرين لبنان اليمن قطر سوريا عمان فلسطين الإمارات والصومال كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة
مرحبا بكم مرة ثانية كنا قد وقفنا عند شهادة القرآن بلسانه هو في القرآن عن ملكة ملكات الأرض العذراء القديسة مريم الذي تطاول ليشتهي أن يضاجعها في الجنة رغم في سورة الأنبياء آية 91 يقول عن مريم والتي أحصنت فرجها وفي كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد الغرناطي جزء 3 وصفحة 32 يقول هي مريم بنت عمران عشان ما حدش يقول دي واحدة تاني ومعنى أحصنت من العفة أي أعفته عن الحرام والحلال كقولها لم يمسسني بشر يا ريت كل مسلم يفكر في كل هذه الأمور ليعرف من يتبع وإلى أين يذهب إني أصلي للرب لكي يشرق بنور معرفته في قلوب الجميع امين يا رب المس القلوب رب ما احنا مش واضعين الكلام ده عشان نتحدى الناس فليتك يا رب تعطي لإنس كل انسان ان هو يفكر في المواضيع دي ليبحث من يتبع وليقرر قرارا حاسما بان يتبع الحق كل حياته اكشف عن الحق لكل الناس ولك كل مجد وكرامه من الان والى ابد الدهور كلها امين امين امين آمين.
شكرا أبو زكريا مم. نتيجة ال SMS 98 لا هل يصلح أن يكون محمد أسوة حسنة 98% لا لكن 2% بيقولوا نعم ويبدو أنهم عايزين فعلا يعني يقتدوا بهذه الأسوة الحسنة في حياتهم هنيئا لكم مبروك عليكم ماشي آه ايوه يوجد آه، بعض المكالمات عايزين بالضبط.
ناخد بعض الاسئله على آه، الهواء اتفضل اتفضل
معانا الاخ فادي من المغرب مرحبا بيك يا اخ فادي على حوار الحق
أهلا وسهلا مرحبا معكم آه، أبونا زكريا يا مرحبتين
كيفك؟
انا كويس بخير يا حبيبي وانت عامل ايه متقرب من أجلك وأنا فرحان جدا إني سمعت صوتك وأنا دائما بكون معك في الترفق أيوة.
ودائما ب- بسمع للحوار الحق امين وأذكر رب من أجلك وأنا كنت من خليفة إسلامية وآمنت برب يسوع له المجد امين
ألو في صوت؟
انت يا فادي من خلفيه اسلاميه
أيوة من خليفة من خلفية إسلامية لا اسمي مستعار مش اسمي الحقيقي أنا اسمي الح- مش مش اسمي الحقيقي أنا بس اسمي ال- ال- الفادي حبيبي على الطاقة كويس.
على الياهو على كل ال- طب ايه رايك في الحلقه اللي انت سمعتها دلوقتي يا اخ لا، فادي صراحة وايه رائعة انطباعك وربي حياتك يباركك وأنا فرحان صراحة رائعة وكل كلامك أنت مضبوط مضبوط قصدي كويس وكلامك كله آمين.
حقيقي مش مش مش مش بالداري أو شيء بالعكس انت اللي بتقول الحقيقه وربي يباركك واحنا فرحانين كل الاخوان المغاربه أي.
آه، فرحانين بيك وحتى شكراً.
ال- رئيس انت فرحان وشكرا لك جزيلا امين عايزين نصلي يا فادي علشان بقيه اخوانكم يقدروا يشوفوا الحق من الظلام ومن آمين.
الباطل ويصير لهم نصيب في ملكوت السماوات عايزين ونسمع ربنا اختبارك في مرة بعدين يا كنت أخوان.
معك لكن نعم
آه، انا في مره تكلمت معك على التوافق لكن في ال- على التكست لانه في انا مع ال- اهلي هي- هم اهلي من خليفه اسلاميه لسه و- وارجوك تصلي من اجلهم حتى يعرفوا طريق الحق وطريق النور وطريق الرب يسوع لانه انا دائما ب- ب- بخبرهم ولكن هم يزعلوا مني ويقولوا لي لا لا لا لكن آه، اتمنى ذلك انه في يوم يؤمنوا بالرب يسوع ويوم
شكرا آه قال ايه قال آه، انه محتاج صلاه من اجل اهله آه، ايوه الو
امين أيوة يا فادي.
امين اتفضل مين اللي بيكلم
معانا الاخ عادل من الكويت اهلا يا اخ عادل على حوار الحق اتفضل بالسؤال بتاعك اخي عادل انت على الهوا لو سمحت تقدم السؤال بتاعك
الو ايوه يا اخ عادل بس يا ريت لو سمحت توطي التلفزيون عندك عشان ما يبقاش فيه صدى للكلام بتاعنا عندك اتفضل يعني اسمعنا من الت- من التليفون بس
السلام عليكم سلام ونعمه تشمل حياتنا جميعا
آه، استاذ القدس زكريا بطرس يا نعم.
معي بتحدث صحيح نعم
اهلا اهلا وسهلا فيك انا مع الاخ عبد الله مش عادل من الكويت
ايوه انت عادل لك تصحيح
عبد لا الله حبيبي الحمد لله على نعمه الاسلام اي نعم
ايوه يا اخ عبد الله اتفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت
اي نعم عزيزي الكريم انتم طرحتم سؤال امانه الاستاذ القمص زكريا بطرس تطرق الى مواضيع كثيره فتحت ليس يعطى مجال حتى على الاقل يكون مقارب لما هو تكلم فيه يعني على الاقل او اقل منه بشويه اذا سمحت لي.
يعني تحب تاخد ساعه تكلمنا مثلا يا اخ عبد الله ولا ايه لا اقل اقل من خمس دقائق أقل اذا من- في امكانيه طيب، واذا إحنا- كثير ممكن احنا بناخد دقيقتين اتنين لكل مداخله فقول لخص كلامك الله كده يسلمك.
عشان خاطر نقدر نفهمه اتفضل حبيبي
طيب حبيبي مبدئيا بادئ للبدء انا احب بس اعرف شغله واحده حضرتك طرحت سؤال في ال- على ال- الشاشه تقول هل محمد صلى الله عليه وسلم يستحق ان يكون اسوه ولكن هذا السؤال مع احترامي له هو قاصر لابد ان يكون اسوه او يقارنه بمن يجب ان يكون هناك شخصيه مقارنه بينه وبين شخص اخر حتى يصبح هذا السؤال صحيح هذا رقم واحد اثنين حضرتك تكلمت عن موضوع زاهر وانه الرسول عليه الصلاه والسلام قد حضنه من الخلف وانا اؤيد هذا الكلام 100% وكما هو موجود في كتبنا الصحيحه. عزيزي الكريم قصه زاهر اعرفك تماما بانك انت تعرفها جيدا بانها واحد بالسوق ولم يكن كما فعل السيد المسيح بان وضع احد تلاميذه في حضنه وهذا كما جاء في يوحنا 13 23 وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه فلا يمكن ان نقول أن- ان سيدنا المسيح عليه السلام كان شاذا جنسيا وهذا حاشا لله ان يكون هذا وهذا ومن يقول هذا فقد كفر بما انزل على سيدنا محمد هذا واحد اثنين حضرتك تكلمت على كلمة تردد الزوجات للرسول عليه الصلاة والسلام مع العلم أن جميع الأنبياء بدون استثناء كما هم عندي وعندك كانوا متعددي الزوجات فهل هم أيضا زنا إذا كانوا زنا هذا موضوع آخر في إيمانك واعتقادك طب شكرا جزيلا خليني ارد عليك خليني ارد عليك لو سمحت أما واحد أول فيه لا لا لا استنى بس نرد على حاجه حاجه نرد على حاجه حاجه خليك معايا نرد على حاجه حاجه انت يعني ما انا عارف الاسلوب يعني سيبنا يخشهم ويقعدوا يتكلموا ويضيعوا وقت وبتاع علشان خاطر لو واحد عايز يقدم قرار للمسيح ويقبل المسيح عايزين يضيعوا بقى يعني يخش بقى Yes.
وياكل الجو عشان خاطر ما ح- يقفل يعني لان واحد يقبل المسيح على التلفزيون دي مصيبه بالنسبه لهم فهم متعودين بقى رباطيه 10 15 واحد يطلبوا باستمرار ويقعد يضيع وقت البرنامج هو بيح... واحنا فع... عارفين اللعبه ديت ومش هتخيل علينا فتقول سؤالك وكلامك واحنا نرد عليك بمنتهى الاختصار اول حاجه بتقول ان اسوه حسنه بالمقارنه مع مين لان السؤال غلط طب وفي القران مكتوبه اسوه حسنه مع مين مقارنه مع مين يا عم لما تيجي تتكلم حاجه تبقى تلم بكل الاوضاع واذا كان اسوه حسنه بمقارنه مع مين بمقارنه مع المسيح واحنا من البدايه بنقول محمد ام المسيح بنقولها علانيه وبكل وضوح حته تانية بتاع احتضان زاهر من الخلف وبتقول طب ما المسيح اخذت ال... واحد من تلاميذه كان جالسا في حضنه وبعدين بتقول ما يبقى طب هو المسيح قال ان راجل ما عندوش انضباط في شهواته وحبب له النساء والطيب وانه يقدر يصبر على الاكل والشرب وما يقدرش يصبر على الشهوه هل المسيح قال الكلام ده يا عمو عشان تعمل مقارنه بين السماء والارض خليك منطقي في كلامك لما ياخده في حضنه مش زي ما يعبطه من ظهره لقوا المصيبة ندوك هيقول لك مكن له ظهره من صدر الرسول بيعمل له ايه ده مصيبة ايه السودة دي يا عم فكر شوية بمنطق سليم يا حبيبي مسيح خد الراجل بالحب احنا كلنا بناخد الانسان بالاحتضان حب كل طهارة ونقاء خصوصا ان حياة المسيح لا تقارن بحياة محمد انت عارف كده لا الحتة الثالثة الانبياء كانوا متعددي الزوجات طب هات لي كده من تلاميذ المسيح واحد كان متجوز باكتر من واحده في العهد الجديد مين تتجوز باكتر من واحده زوجه واحده العهد القديم المشكله ان احبائنا المسلمين مش عارفين يفرقوا بين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم عهد ناموس خالي من النعمه لان ما كانش فيه تصالح مع الله ليعطيهم نعمه الانضباط كان لازم يتصالحوا الاول في غلط اعداء يتصالحوا بس فداء والصليب وعشان ياتي المسيح يتجسد ويفدي محتاجه الى التاريخ الذي حدث كله في العهد القديم لكن بعد ما جت النعمه انتهت اعطي البشر قدره على الانضباط والطهاره والقداسه المنصوص عنها في الكتاب المقدس ولا احد بعد المسيح كان عنده تعدد زوجات والى يومنا هذا ايضا لا يوجد تعدد زوجات شكرا جزيلا يا اخ عادل او عبد الله انا ما سمعتش اسمك كويس ومرحبا بيك ضيفا وعضوا في البرنامج اتفضل
معنا الاخ طارق مرحبا بيك يا اخ طارق في حوار الحق لو سمحت تقدم لسؤالك
الو ايوه يا اخ طارق اتفضل قول السؤال بتاعك علي صوتك بس أه الحقيقه انا عايز اعمل مداخله جميله انا بستمع لجناب القمص وبقول لجناب القمص ربنا يباركك انت كنت سبب بركه ليا انا مسيحي من خلفيه مسيحيه لكن انا بصراحه لما شفت البرنامج بتاع حضرتك من البدايات خالص يعني حسيت بنور الحق فعلا هو حوار الحق فانا اولا يعني بشكركم على الجهد المبذول خلف البرنامج ده ثانيا انا عايز اقول لجناب القمص وعايز اقول له كل واحد مسيحي بيتعامل مع مسلم وبيسند عليه النقط اللي احنا بنسمعها ديت في بعض الناس يعني عايشه في الخطيه والخطيه يعني مستملكه عليهم فبيتلذذوا باللي هو فيه يعني هو عارف ان النبي بتاعه مش على حق وعارف ان النبي بتاعه كله يعني يعني وساخه لكن للاسف هم يعني عاجبهم الوضع يعني عاجبه ان هو يبقى عنده اربع زوجات او خمس زوجات او ست زوجات وما ملكت ايمانه والكلام ده كله ففي ناس فعلا يا صح يا اخ عاد صح يا اخ طارق صح يا اخ طارق النقطه وصلت واشكرك علشان بس نتيح اكبر فرصه لاكبر عدد ان هو يدخل ويانا فنشكر ربنا ان البرنامج افادك وانت مسيحي أمين.
وافاد ايضا الكثيرين والكثيرات المسيحيين عرفهم النور من الظلام وعرفهم الحق من الباطل وانا بشكر الرب من اجل هذا الاثر فيك انت ايضا ربنا يباركك ويزيدك من النعمه اما حكايه المسلم اللي هو عايش في الخطيه وبيتلذذ بالشريعه ديت لان احنا عارفين ان الانسان مننا جسد وروح الاسلام يشبع الجسد يبقى ذكر النبي كان فخره ان هو يبقى ذكر لكن المسيح بيطلق الروح حرية الروح أن يصير الإنسان إنسانا روحانيا يترفع ويتعفف عن كل هذه الدنايا فما تندهش أبدا أنك تلاقي ناس جزدانيين عايشين بحسب شهوات الجسد وإحنا بنعرض عليهم الكلام اللي يقبل يقبل واللي عايز يعيش بالروح يعيش بالروح واللي عايز يتم في وساخة الجسد حريته المطلقة نحن نحترم كل الناس شكرا
الأخ ماهر من مصر مرحبا بيك في حوار الحق لو سمحت تقدم السؤال بتاعك
الو أيوة يا مرحبا أخي ماهر اتفضل قول السؤال بتاعك لو سمحت ايوه يا أهلا
اهلا وسهلا يا مرحبا كنت عايز اوجه سؤال لجناب القمص تحت أمرك.
اختصارا للوقت تحت أمرك
آه، اتفضل لو آه، زي ما قال جناب القمص ان هو كان محصور فاذا هو الافعال اللي فعلها او كل الاشياء اللي سمعنا عنها دي هو كان غير مسؤول عنها آه، كان ممكن هو كان- مسحور.
لا، أنا مف- كان مسحور.
مسحور، بيفعل آه.
اشياء آه، بيفعل اشياء غير غريبه حلو هل حلو الكلام ده صحيح؟
آه شكرا جزيلا هو كان مسحور في فترة معينة ذكرتها كتب السيرة والتراث عبارة عن سنة أو ستة أشهر لكن مش طول عمره كان مسحور لا احنا نقدر نقول ان هو زي ما قال هو مش احنا اللي بنقول هو اللي قال لما خديجة سألته قالت له ماذا بك لما جه ومحمر وعمال يقول زملوني قال لها رأيت شيطانا أو مسني جن أو بيا لمة من الجن لمة يعني لمسة يعني من الجن فهو اللي قال عن نفسه انه الشيطان شافه الشيطان يعني دي كلها افكار شيطانيه لكن المسحور وتاه عقله دي كان لمده سنه واحده بس شكرا جزيلا اخ ماهر وربنا يباركك ويزيدك من النعمه اتفضل
الأخ محمد من أمريكا حوار الحق اتفضل بالسؤال بتاعك معك انا هنا يا مرحب اتفضل اتفضل بالسؤال بتاعك يا ألو.
أخ محمد يا مرحب
الو السلام مرحبا بكم شنو احوالكم؟
اهلا اتفضل الو سامعني انت؟
انا سامعك كويس قوي قوي قوي صوتك جميل okay that's good that's good انا انا بس م- المداخله اللي انا سؤالي كان آه، في في اعتماد آه، آه، الراجل هذا على إن- على ال- آم، اعتما- في اعتماده على ال على ال على القرآن وعلى الأحاديث آه، يعني لماذا لم يعتمد على ال على ال على ال على الإنجيل ولا على كتبه هو معناه لماذا يعتمد على القرآن في معناه في- اعتمادا خاطئ يعني مش مش لم يكن موجود يعني
آه يعني مين اللي بيعتمد انا يعني تتكلم عني إن انا سمع مش ما سمعتك بتتكلم عني انا ليه بعتمد على القران والاحاديث يعني ولا بتتكلم على Yes.
مين انا لا.
انت يا اه كويس Yes.
اشكرك حبيبي اشكرك اشكرك بس وطي صوت التلفزيون لان احنا أيوة.
سامعين الصدى بتاعنا
نعم يس انت لما لما لما لما آه، كلم- تكلمت على رسول الله انا فهمت انا فهمتك بس وطي صوت التلفزيون او سيب المكان لو في ناس بيتفرجوا على التلفزيون okay انا وط... انا وطيته برافو شو يا عزيزي انا بكلم المسلم لان بحب المسلمين نعم وبكلمهم عشان ي- يعيدوا التفكير انا مش ماسك سيف مثلا وعايز اقتلهم يا تامن بالمسيحيه اقتلك يا تسيب محمد لاقتلك لا انا بقول لك عيد تفكيرك من واقع كتبك ومن واقع قرانك اذا اصريت على انك انت تبقى هكذا هنيالك ما فيش مشكله بالنسبه لنا اذا عدت التفكير وحبيت انك انت تعرف الحق نحن في خدمتك وسؤالي لك اذا يا اخونا محمد حيث انك انت انسان عاقل ومنطقي و... وانا اتبسطت منك هل انت تبحث عن الحق اخويا محمد محمد انا انا انا انا انا, أنا ما...
مالك ألو؟
انت بتبحث عن الحق
انا انا انا بحثت عن الحق انا لما كنت كان كان عمري 11 سنه سالت ابي لماذا انا مسلم أي.
فقال لي لا لا تريد لا لا, لا, لا ليس بال فقال لي لا لا لا يعني مش طب اسمع اخ مش- اخ محمد علشان خاطر يا ب- كنت محمد أقرأ هذا الكتب كلها يا محمد ولا- و- و- وماذا تراه هو الصح اتباع و- فلما قرأت الكتب آه، آه، معناها القرآن سبحان الله يعني آه، ليس كلام إنسان يا سلام ليس كلام إنسان أنا سمعك طب اسمع بقى يا محمد يعني انت ب- بحثت عن الحق ووجدت الحق في القرآن والأحاديث صح؟ صح ولا لا؟
اخر حلقه اسمعنا من سمعنا التليفون يا حبيبي الفاضل اسمعنا من التليفون بس قطعوني من هنا
طيب انا انا مش انا انا مش سامعك في التليفون سامعك في التلفزيون بس مش سامعك في التليفون بس التلفزيون هيضيع وقتنا لانه في ديلاي تاخير يعني فهيضيع وقتنا عموما انا مش سامعك من التليفون سامعك من ال- من التلفزيون بس طيب يا حبيبي انا آه، اذا كنت انت وجدت الحق ومرتاح على كده هنيالك لو تحب تعرف الحق قول له يا رب عرفني طريق الحق واكشف عن عيني لارى الحقيقه فاقبلها بس وربنا يباركك واحب اسمع منك في اتصال اخر اتفضل
الاخ فخري من فرنسا حوار الحق لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك اخي فخري
ايوه يا فندم اتفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت
اه انا عايز يعني الله الكامل البار الذي- الذي يتكلم بكل طهاره وكل براره يبعث لنا واحد يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيبه وهما قره عيني في صلاتي ها دي حاجه مش لوجيك خالص يعني حاجه لا يقبلها المنطق ولا العقل ثانيا اسامي القران كلها سوره النحل وسوره النمل وسوره الفيل وسوره البقره يا, وسورة الجن يا وسورة اخي الكهف فخري وسورة النساء اخي فخري يعني الله ما عندوش اسامي حلوه نسميها طب اخي فخري احنا دلوقتي أهلاً، مو...
مساء الخير يا ابونا مرحبا اقول لك ايه احنا دلوقتي مركزين في موضوع واحد عشان خاطر الوقت الموضوع الواحد هو اهلا وسهلا حب بقى الي النساء والطيب وانت قلتها يا مرحبتين يا ابني اهلا بيك البار الكامل انت انا سمعتك يا حبيبي ما تكررش تاني عشان الوقت انا سمعتك وانا بأكبر فيك هذا السؤال بس احنا مش عايزين نتطرق الى موضوع فرعي اخر عشان خاطر نتيح اكبر فرصه للاحباء يتصلوا شكرا جزيلا اخي فاخر ربنا يباركك
الاخ انطون من ايرلندا انت على حوار الحق لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك يا انطون الى موضوع فرعي اخر عشان خاطر اخ انطون لو سمحت آه، وطي التلفزيون شويه علشان تسمعنا
الو ايوه مرحبا اسمعنا بس من التليفون يا حبيبي مش من التلفزيون وطي التلفزيون او سيب الاوضه
الو نعم حبيبي
الو الو
ايوه سامعني سامعك قوي ونص مساء الخير يا ابونا يا مرحبتين من قبر الايادي يا ابونا مرحبتين يا حبيبي خش في الموضوع حبيبي علشان خاطر الوقت هخش في الموضوع على طول أشكرك.
انا طبعا مصدق حضرتك في كل اللي انت قلته بالنسبه لل- للمصادر اللي انت جايبها بس في حاجه انا مش مش قادر افهمها أيوة.
ازاي محمد كان بيلبس لبس عيشه وهي عندها تسع سنين وهو 54 سنه ايوه شكرا جزيلا هي دي نقطة، النقطة الثانية إن في بشرى لحضرتك إن هم دلوقتي ابتدوا في الأحمدية يرش ي- يردوا على سيرة آه، حضرتك، فيا ريت آه، تقرا الكتاب وتقول لي ملاحظات حضرتك، أتمنى إن أنا أسمعها، هم طبعا.
دول السؤالين بس بتوعي، طب طلعوا شكرا كتاب كتبوا اسمه ايه كتاب الكتاب؟
وصلواتك لينا يا أبونا، آه، كتاب اسمه- ايه؟
اسمه ايه الكتاب يا اخ انطون؟
اسمه أجوبة عن الإيمان، مطلعه واحد آه، اسمه الدكتور مصطفى ثابت، بس هم عطوا له لقب الدكتوراه، هو الراجل اعترف على التلفزيون وقال انا لا احمل درجه الدكتوراه بس رد عليه الناشر اللي هي مؤسسه الازهر العرب للدار العربيه في القاهره قالت له احنا منحناك درجه الدكتوراه
طب حلو خالص بكبركه كبيره اه فهم هو يعني هي اداره النشر هي اللي عطت له لق- لقب الدكتوراه مش اي جامعه تانية فهو الراجل هو معترف ان هو مش دكتور ماشي حبيبي ماشي انا بشكرك وهنشوف الكتاب ده و... واذا يستاهل الرد هنرد عليه طيب معانا الاخ مؤمن من فرنسا انت على حوار الحق لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك يا اخ مؤمن
آه، الو مساء الخير يا سيد الامه يا مساء النور حبيبي معك مؤمن من آه، من باريس يا مرحبتين اهلا وسهلا معلش كنت عايز اعقب تعقيب صغير انا ما عنديش سؤال يعني اتفضل حبيبي يعني حضرتك ب- بتناقش وحضرتك آه، واجهه للدين المسيحي أيوة.
وده شيء يعني المفروض يعني احنا عندنا في الاسلام بيقول آه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم لما لما من اساليب الدعوه ايوه ف ان الانسان اصلا لما يدعو ويكلم واحد لازم يعني يحسسه ان هو بيحبه عشان عشان يوصل له ال- ال- ال- الدعوه اللي بيديها له، ما ينفعش انا اناقش او اجادل واحد اقطع عليه التليفون ده شيء الشيء الثاني اتكلم في ظهره واقول ان دي عصابه ودي رباطيه ده يعني شيء مش صوره للمسيح.
ايه ده ايه ده؟ ما سمعتش كلام يعني من أخواني.
حضرتك كنت بتتكلم واحد من شويه أيوة.
فقلت ده هم رباطيه وهم بيتصلوا يعني ده يعني احنا عندنا برنامج على قناه آه، متى متى بيسيبوا المجال في التليفون بيتصلوا آه، قساوسه من مصر ومن لبنان ما فيش مشاكل وبيتكلموا بالساعات اه كويس ده ده للانسان اللي يحب يوصل معلومه اشكرك لكن ما حبيبي فيش داعي ان انا اخد التليفون لحسابي واوصل معلومتي انا أيوة.
بالي للناس بدون ما اخد رايهم طب حلو خالص يا أخي هو مامون.
م- م- مش- مشترك طب عندك فكره تانية غير كده يا عم فهمناها حبيبي يا عم فهمناها فهمنا وجهه نظرك فخليني ارد عليك ممكن معلش ممكن اخر كلمه وحضرتك تبدا طب اتفضل بس بسرعه لو سمحت عشان وقت البرنامج قرب ليه ينتهي سيادتك دايما دايما ترفض المناظره والمناظره فيها اصلا لما يكون رجل له كلمه يكلم واحد ويبقى فيه اخذ وعطاء بحيث ان هو شكراً.
يوصل معلومته براحته والتاني انا يعرف.
ف- فهمت يا حبيبي لان الوقت ما ينفعش خلاص إن انا اجبر الناس على انهم ياخدوا انا فهمت يا حبيبي خليني ارد عليك فهمت فهمت باختصار شديد آه، اسباب الدعوه انه يحسسه انه بيحبه تمام زي محمد ما عمل مع الدعوه فعلا في سوره التوبه ايه 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الى اخره آم، من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون في منتهى الحب يا اخ مؤمن طبعا يا سلام بس احنا ما نقدرش نعمل الحب ده بس بصراحة حب ايه اللي انت جاي تقول عليه يا اخ مؤمن هو ده الحب بتاع محمد بالسيف امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حب ايه يا حبيبي اللي انت بتقول عليه معلش حتة ان انا اقاطع الناس اللي بيتكلموا طبعا عندي وقت محدود كل وقت البرنامج ساعة ونص اديني وقت طويل اديني قناة من عندكم 24 ساعة وانا اقعد اكلمك 24 ساعة واسمع كل واحد يحكي والدليل على كده ان انا عندي في ال Paltalk بنقعد بالسبع ساعات نتكلم وكل واحد بياخد راحته تعال بقى على ال Paltalk www.paltalk.com ودور نزل البرنامج وتعالى لنا في ال room بتاعتنا بتقول المناظرة المناظرة مش لما تجاوبوا الأول على الأسئلة ولما ما يعجبنيش الإجابة بتاعتكم نبقى نعمل مناظرة هي المناظرة الأول ولا الإجابة على الأسئلة ده احنا لنا 500 حلقة دلوقتي كلها تساؤلات طب ردوا على أي تساؤل وبعد كده نقدر ان احنا نعمل مناظرة طب بهذا نكتفي بهذا القدر آه، على وقت البرنامج وتحب آه، ايه بقى في الختام أحب الحقيقة أشكر ربنا من أجل الوقت اللي ادهولنا في توصيل أو كشف حقائق جديدة عن الإسلام ونتمنى أنه لو فضلتك تدينا آه، مضا- م- م- مضاهاة من الكتاب المقدس اه فكرة روحية يعني.
يعني فكرة روحية يعني وعجبتني منك فضيلتك دي انت لسه برضه يعني متأثر
من الصعب انها تخلص.
يعني صاحب الفضل طيب آه، شوف يا عزيزي الفاضل الكتاب عندنا بيتكلم من شأن الحاجات الجنسية بيقول من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه من ينظر مش من يشتهي بس مجرد النظرة لأن النظرة بتولد اشتهاء والاشتهاء بيولد الزنا وعشان كده يقول متى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا ومتى كانت عينك شريرة فجسدك يكون مظلما فالقضية ان محمد ما بيعالجش القلب من جوه والطبيعة لكن المسيح بيعالج الطبيعة من الداخل بيعمل تغيير للطبيعة إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا, جديدا. فأنا بدعو كل إنسان عشان يعيش حياة العفة والقداسة إن هو يطلب تغيير حياته من الداخل ما يعملش زي محمد الذي لم يتغير ولم يعلم الناس أن يتغيروا لأن ما فيش نعمة تغير الرب يبارك حياتكم وخلينا نصلي في الختام أحبائي كل اللي حوالين التلفزيون اللي اتأثروا دلوقتي يقدر يصلي ويبعت لنا أن هو اتأثر باسم الأب والابن والروح القدس إله الواحد أمين يا رب نشكرك لأجل الحق وإني أقبل الحق وأقبلك إلهي في قلبي فغيرني إلى طبيعة جديدة لا تشتهي الشر ولا الخطية آمين الرب يبارك حياتكم ويكون معكم وإلى اللقاء في حلقات قادمة